بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين حب النهارده اكلمكم عن نظره الانجيل والكنيسه للمراه احنا عندنا ازمه انه ساعات الثقافه بتاثر على نظره الانجيل او الكنيسه والناس تنسب النظره دي مش للثقافه لا تنسبها للانجيل يعني مثلا مفهوم مصري او شرقي ان البنت اقل من الولد فتلاقي ناس بتعتقد ان الكنيسة رأيها كده او الانجيل رأيه كده بينما الانجيل والكنيسة ما قالوش كده وهنشوف ازاي دلوقتي فهنا في خلط بين بعض المفاهيم الشرقية او الصعيدية او المصرية والمفاهيم الكتابية الانجيلية من البداية لما نشوف قصة خلق الانسان نلاقي ان اول مرة جت سيرة المرأة أولا ذكرت الأنثى بالنسبة للحيوانات ذكرا وأنثى ذكرا وأنثى يعني كل حيوان في منه الذكر وفي منه الأنثى والاثنين بيتكاملوا في استمرار التناسل بتاع الطبيعة الحيوانية لكن في خلقة حواء خلقة حواء كان ليها قصة فريدة أن ربنا أوقع سباتا على آدم وخد ضلع من آدم ضلع من ضلوعه وبعدين عمل بيه حواء وبرضه يعني نفخ فيها نسمة حياة ولما آدم بص لحواء قال هذه عظم من عظمي لحم من لحمي آه كتير من أباء الكنيسة قالوا فكرة الضلع دي بالذات عشان ما تبقاش قليلة من رجله مثلا ولا من راسه عشان ما تبقاش كبيرة هي تبقى قده وفي نفس الوقت قريبة لقلبه لأن كلمة الضلع دي الضلوع دي بتفاصون القلب وده التعبير اللي استخدمه الوحي الإلهي لما قال معينا نظيره كلمة نظيره بقى دي تهمنا أوي لأن المناظرة أو النظير هو المساوي هو القرين المتساوي أو الموازي ليه وبالتالي في نظرة الله للمرأة هي من الأول قدها قد آدم زيها زي آدم في القيمة في المعنى في الوجود هي مش أقل هي مختلفة فسيولوجيا مختلفة نفسيا عشان يتكاملوا عشان يحبوا بعض ويشبعوا ببعض لكن هي نفس القيمة الإنسانية اللي لآدم بالظبط وده اللي آدم حسه من أول لحظة إذا آدم قبل السقوط نظر إلى امرأته مش إنها أقل منه ودي النظرة المسيحية هذه عظم من عظمي لحم من لحمي وحبه فيبقى نظرة آدم لحواء اللي فيها المساواة اللي فيها الاحترام هي دي النظرة الأولى السليمة اللي تشوهت بالخطية تلاحظوا لما ربنا جه بقى يعاتب آدم قال له أنت عملت إيه؟ قال له حواء السبب فهنا النظرة تشوهت بعد ما كان بيبص لها بالاحترام وبالحب بص لها إن هي سبب المشاكل وطبعا ده كان إسقاط منه إدانة منه لأنه مش عاوز يعترف بخطيته وده كان خطأ حاجة تاني كمان في قصة خلق آدم وحواء تلاحظوا أن حواء كان ليها تأثير على آدم صحيح احنا بنقول مفروض آدم كان يقود الأسرة لكن كمان واضح أن آدم كان بيسمع لحواء وهنا لما الزوج يسمع لمراته مش غلط طول ما هو بيسمع لها داخل وصية ربنا لا يعيب الرجل أبدا أن مراته تنصحه أو أن مراته تقول, تقول رأي ويبقى رأي عاقل لأنه في, في أمثال 31 تلاقوا سليمان لما يتكلم عن الزوجة الفاضلة يقول بها يثق قلب زوجها يعني جوزها بيثق فيها في حكمتها وفي رأيها وبالتالي حواء كانت ممكن تشير على آدم حاجات كويسة إنما طبعا للأسف هي سمعت للحية ومشيت في اتجاه غلط يبقى اللي لخبط نظرة آدم لحواء هي أساسا فكرة الخطية لما الخطية دخلت النظرة تلوثت ومع التلوث والتشوه لقينا حاجات كتيرة ملخبطة بقى يا إما الراجل بيبص للمرأة نظرة شهوانية حيوانية على إنها جسد يشتهى يا إما الراجل بيبص للمرأة على إنها أقل منه أقل عقلا وأقل شخصية فمش بيحترمها زي ما يحترم راجل زيه والاتنين دول مش مش مق... الفكرتين غلط والفكرتين مش من روح الكتاب لما نمشي بقى مع الكتاب المقدس نكتشف أن المرأة كان لها دور أساسي جدا حتى في ترتيب قصة الخلاص بمعنى المسيح له المجد لما جه عالمنا اختار أن يجيء مولودا من امرأة التعبير اللي قاله بولس في غلطي أربعة لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة أي كرامة للمرأة أنها صارت أما لله هي دي حاجة قليلة ده الستات كلهم اتشرفوا أن واحدة منهم من العذراء صارت أما لله وفي كرامة أعلى من كده ده ده يغير نظرتنا لكل الستات والأمهات واحدة منهم صارت أم لله وبالتالي بنسميها كمان أم كل حي يعني كانت حواء الأولى هي أمنا غصب عننا كبني أدمين أمنا الجديدة حواء الجديدة أم الأحياء أم الله له كل المجد أمنا العذراء بقت هي أمنا الجديدة في العهد الجديد لأننا تبع المسيح دلوقتي مش تبع آدم لكن من قبل أمنا العذراء نلاقي أن في العهد القديم في ذكر للمرأة كشريكة كفاح وشريكة حياة نظيرة لجوزها في قصص كتير زي بداية من قصة الفلك مثلا نلاقي ان ربنا لو هو بتاع الرجالة بس او مركز ان الراجل اهم من الست كان اكتفى بنوح او نوح وولاده الثلاثة انما الوحي يقول لنا ان نوح ومراته سام ومراته حام ومراته يافس ومراته يبقى واضح ان هنا في فكرة التناظر او المساواة مكملة زوجة واحدة لا تقل ابدا في قيمتها وكرامتها عن جوزها والاتنين هم اللي بيبتدوا العهد يعني الحياة الجديدة اللي بعد الطوفان لما نشوف شخصية أبونا إبراهيم نلاقي أن سارة شخصية مهمة جدا في حياته وشريكة حياة وربنا بيتكلم مع سارة زي ما بيتكلم مع إبراهيم وسارة مشاركة في الأحداث وإسحاق ابن سارة ابن الموعد ولما مرة سارة ضعف إيمانها وضحكت ربنا يسوع قال ليه بتضحك سارة إذا سارة لم تتجاء يعني محدش بص لها على إنها حاجة مش مهمة في القصة بالعكس سارة دي بيقول عليها القديس بطرس في العهد الجديد وهو بيوصي ستات الكنيسة بيقول خليكم زي أمنا سارة قديسات المتوكلات على الله خاضعات لرجالهن كما كانت أمنا سارة مطيعة لأبينا إبراهيم وكانت تخاطبه يا سيدي فنظر الله إلى طاعتها له إذا أمنا سارة دي مثل جميل لست عظيمة شاركت جوزها وخرجت معاه في البرية وعاشت بإيمان وجابت إسحاق وطبعا ليها سقطاتها أو ضعفاتها طب ما أبونا إبراهيم له أخطاء لأن البعض بيركز على خطأ المرأة يشوف في حواء بس إن هي اللي قالت الكلمة اللي لخبطت آدم وسارة هي اللي أشارت على أبونا إبراهيم ياخد هاجر طب ما أبونا إبراهيم قال عن سارة في مرة في لحظة ضعف إنها مش مرأته فمش من العدل ان احنا يعني نركز على اخطاء المرأة ونتجاهل اخطاء الرجال تيجي امنا رفقة شريكة حياة برضه ست عظيمة تيجي رحيل زوجة يعقوب وتلاحظوا انه لما تعدد الزوجات هنا هنا قلت مكانة المرأة اللي عمله منى يعقوب لما خد اكتر من زوجة ليه او رحيل وبعدين السراري طبعا ده وضع مش مش مظبوط لانه نتج عنه ان العيال بتكره بعض وان الستات كمان باصين لنفسهم ان الراجل اعلى منهم لان اكتر من ست قدام راجل واحد فهنا اترسخت فكرة غلط كأن الواحدة منهم رخيصة وهي اللي هتشتري جوزها بقى يبقى معاها ودخلنا في أفكار مش بتاعة ربنا مش هو ده اللي قصده ربنا حتى لما شفنا يوسف لقيناه متجوز زواج, زواج واحد وبيجيب عيال من مراته ومستقر في زواجه موسى النبي نلاقيه جوز صفورة وكمل معاها وبرضه ايه زوجة واحدة الى ان بعد كده الكوشية لها يعني قصة متأخرة في نهاية حياته اذا فكرة كرامة المرأة دي واضحة جدا ومكانتها كشريكة حياة ودايما مساوية للقيمة في الرجال وفي الوقت اللي فيه رجالة كتير قوي أشرار سقطوا من الخلاص في ستات دخلوا السماء أو كملوا رحلة خلاص نلاحظ مثلا أن الكتاب المقدس قصد يقول أن مريم أخت موسى هي اللي تزعمت قصة التسبيح يعني في قصة الخروج موسى عمل لأن موسى يرمز للمسيح هو اللي شق البحر وهو اللي قاد الشعب وهم اللي عبروا وتعمدوا في المية وخرجوا إنما البهجة والفرحة بتاعة الخلاص أول واحدة حست بيها كانت مريم أخت موسى وأخذت مريم الدف بيديها وابتدت تقول فلنسبح الرب لأنه بالمجد تمجد كل الشعب مشي وراها فأصبحت مريم زعيمة في التسبيح هل ده يعني يلغي كرامتها بالعكس ده يشير إلى كرامتها هل ده معناه أنها بقت كاهن لا هنناقش الكهنوت لسه دلوقتي لكن في فرق بين الكهنوت وبين أنه تكون يعني ست عظيمة زيها هي اللي عملت التسبحة وممتلئة بالروح والشعب بيمشي وراها وهي إشارة لأمنا العذراء مريم في السماء اللي هتبقى ملكة السماويين وأن كل التسبيح هي اللي يعني هتقوم به والبشرية وراها لما نمشي مع الكتاب المقدس نلاحظ أنه الكتاب المقدس قصد يقول أن من ضمن القضاة القضاة ده قاضي يعني قائد يعني شفنا بعد يشوع مثلا في جدعون وفي يفتح وفي شمشون لكن شفنا دبورة طب ما هي دبورة قاضية لدرجة أنه القاضي اللي في الوقت ده أو رئيس الجيش العبراني في الوقت ده بيقول لها أنا مش هطلع من غيرك انت لازم تبقي معايا فهي حتى بالروح القدس قالت له وعشان كده لما تنتصر الفخر مش هيجي ليك هيبقى الواحدة ست هو غالبا تصور واحدة ست دي يعني هي دبورة أتاري ربنا أراد أن واحدة تاني اسمها يعيل هي اللي هتموت سسر سسر ده كان رئيس جيش الأعداء الوثني اللي عذب العبرانيين كتير هنا في قصة القضاة نلاقي ان في دبورة هي القاضية الناس كلها بتحتكم ليها وربنا عامل النظام ده هل لما واحد يسأل واحدة ست كبيرة ست عاقلة مليانة بالروح القدس او امنا في الدير يبقى غلطان غلطان ليه طب ما دبورة كانت بتحكم للشعب وكان ليها شجرة تقعد تحتها والناس تيجي تترص قدامها وتعلمهم وكل واحد يعرض مشكلته وهي اللي تقول رأي ربنا احنا سمعنا كمان كلمة النبيه عن برضو السيدات ان في ذكر ل... ل... لكلمة نبية مريم النبية حسبت نبية أخت موسى وأخريات خلد النبية مثلا يجي ذكرها برضو في أصفار التاريخ سمعنا كمان أنه الزوجة أو المرأة مش بس قاضية ونبية لكنها أيضا ملكة يعني شفنا مثلا أستير الملك لو ما كانش في كرامة للست عموما في الكتاب ما كانش يتسمى سفر كامل على اسم امرأة وامرأة مش بس عادية دي دي ملكة في نفس الوقت لألا برضو الواحد يقول لك منها ملكة بقى السفر على اسمها طب نروح لسفر تاني اسمه رعوس رعوس مش ملك لكنها واحدة ست فالأصفار اللي أخذت لقب امرأة تؤكد أن الكتاب المقدس مش بيميز بين الراجل والست في قولة المكانة أو الكرامة أو القيمة أو حتى الرسالة لا أي ست عظيمة ليها رسالة في خلاص شعبها زي رعوس جدة المسيح زي أستير الملكة زي دبور القاضية زي خلدة النبية كل دول ستات عظام لما نمشي كمان مع الكتاب المقدس ونوصل للعهد الجديد نكتشف أن أمنا العذراء تتربع طبعا على عرش البشرية من الناحية الإنسانية انها فخر جنسنا شوفوا لما نقول في التسبيحه انها فخر جنسنا طب فخر جنسنا واحده ست اذا مش ممكن نكون كمسيحيين ننظر نظره دونيه للستات واحنا بنفتخر ان الجنس البشري كله يرفع راسه افتخارا بسبب هذه الامراه العظيمه امنا العذراء امنا العذراء بالتالي هي تعتبر أم كل الرسل يعني احنا نتصور ببساطة أن الرسل دول بيبصوا للعذراء بإجلال شديد وإعجاب شديد واحترام شديد واطلبوا شفاعتها وده اللي احنا بنقوله في التسبحة ومقتنعين بيه أن الأنبياء والرسل نفسهم بياخدوا بركة أمنا العذراء مش بس العذراء نسمع في حياة ربنا يسوع له كل المجد أنه انه في ستات كنا يخدمنه من مالهن يعني الستات كانوا ماشيين وراه وبيخدموه ومنهم اسماء مذكوره في الكتاب زي مريم الاخرى اخت العذراء مريم المجدليه يونا بعض السيدات اذا فكره ان الكتاب يذكر سيدات بالاسم ويقول ان هم بيخدموا المسيح ما يقللش من الكرامه ابدا ده الاكتر من كده في المجتمع اليهودي اللي بيميز بين راجل وست وبيميز بين فريسي وغير فريسي المسيح له المجد قصد يعدل المقارنات الغلط فلما دخل بيت سمعان الفريسي سمعان الفريسي بكونه راجل طبعا هو شايف نفسه أحسن من أي ست مرأة الخاطية كمان كونها خاطية يبقى أقل كتير قوي من أي واحد يهودي بالذات لو فريسي يقوم ربنا يسوع له المجد يعمل مقارنة بينهم هما الاثنين ويطلع المرأة الخاطية أفضل يبقى واضح ان الموضوع ملوش ملوش قيمة في حكاية راجل ولا ست لا هي التقوى فين الحب فين الإيمان فين التواضع فين هو ده اللي هيفرق مرة تاني بهوات كبار رجالة كتير بيحطوا دنانير في الهيكل تيجي واحدة ذات فلسين يمجدها المسيح ويكرمها أكتر من الرجالة واضح لو كان ربنا يسوع ينظر أن الرجل له كرامة أعلى من المرأة ما كانش مدح الأرملة ذات الفلسين دونا عن كل الأغنياء الرجال لما نبص للسامرية برضه كونه يقضي ساعات أو فترة طويلة يتكلم معاه باحترام شديد ويقبل إنها تشهد له وتجيب له شعب السامرة وحتى اليهود اللي هم التلاميذ كانت لسه نظرتهم متأثرة بالثقافة فيقول الكتاب إنهم لما رجعوا من مشوارهم يعني تعجبوا أنه يتكلم مع امرأة يبقى واضح ان هم ثقافيا متاثرين زي عندنا كده انه يعني عيب يعني ده انت كبير تتكلم مع واحده ست وست غريبه وشكلها اي كلام يعني هم عندهم حته انه يعني الراجل ده اعلى من الست الحقيقه المسيح له المجد كان بيتكلم بنفس الاحترام يجي يوحنا ثلاثة كلامه مع نيقوديموس ويوحنا أربعة مع السامرية نفس القيمة ونفس المكانة ربنا يسوع له المجد قصد أن يجعل أول من يشهد لقيامته وهو أخطر حدث في تاريخ الإنسانية أن المسيح قام لأنه ده معناه الأبدية اتفتحت لينا وأن ده أكبر إثبات للاهوت المسيح جعل الشاهد الأول للقيامة ستات بداية من مريم المجدلية ومريم الأخرى مبشرة القيامة واحدة ست طب يا رب يعني ما عندك 12 تلميذ و70 رسول ورجال كتير إن هم استحقوا أنه ياخدوا الريادة في التبشير بالقيامة وكل الأناجيل أقرت هذا المبدأ وواضح تماما أن مفيش تمييز بين الراجل والست عندنا آية صريحة يقولها القديس بولس ليس الرجل من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل يعني إيه؟ فكرة من دون دي معناها مش أقل لا الراجل أقل من الست ولا الست أقل من الراجل وقال بقى آية تاني انه زي ما الست طالعه من الراجل كمان الراجل خرج من الست يعني ايه حواء خرجت من ادم وكل رجل بعد كده هو وليد حواء وبالتالي ما عندناش ابدا فكره الراجل وست في القيمه احنا واحد ده الفكر المسيحي ده الفكر الكتابي ده الفكر حتى اللي في الكنيسه إنما بقى عندنا قضايا أخرى طب يا ترى الكهنوت ليه رجالي طب هل الطقس القبطي بيميز الراجل عن الست ده يبقى له لقاء آخر لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد آمين